يوم الحساب قد اقترب ويل لعجم أو عرب من شمس يوم قد غرب لا سر فيه ولا نسب إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمن ظهرت ومنها ما بطن يا ربي فارحمنا إذا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله النهاردة هنستأنف مع بعض رحلة اليقين والكلام العلامات الصغرى ال 99% من العلامات الصغرى اللي ظهرت والحاجات اللي النبي عليه الصلاه والسلام اخبر عنها النبوءات الغيبيه الاعجازيه اللي اتحققت في ال 1400 سنه اللي فاتوا صدق 1400 سنه يقين 1400 سنه النهارده هنتكلم عن نقطتين النقطه الاولانيه ازاي ان النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم عن اعظم افراح في ال 1400 سنه والنقطه الثانيه ازاي النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم عن اعظم اخطار في ال 1400 سنه دي ودي قلت لكم هبدا حلقه النهارده ان شاء الله بالكلام عن بشرى النبي عليه الصلاة والسلام بفتح مصر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر وهي بلد يذكر فيها القيرات النبي عليه الصلاة والسلام بيبشر الصحابة بفتح مصر مصر طبعا لها مكانة في العالم طول التاريخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في قبط مصر الله الله في قبط مصر فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله عدة يعني هيساعدوكوا ويمدوكوا بالمال ويمدوكوا أعوانا يعني كمان بالدم وبالروح وطول عمر مصر بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى بتفدي الإسلام بالمال والرجال والروح وكل شيء الله الله في قبط مصر فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله ده فتح مصر طب فتح فلسطين النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غزوة تبوك بيقول لأحد الصحابة اعدد ستا بين يدي الساعة قبل ما يوم القيامة هيقوم ست حاجات هتحصل قال موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ الناس كقعاص الغنم اللي هو طاعون عموات النبي قال موتي ثم فتح بيت المقدس اتفتحت سنة 16 هجرية في عهد عمر بن الخطاب وراح تسلم مفاتحها سيدنا عمر بن الخطاب ثم موتان يأخذ الناس كقعاص الغنم موتان يعني موت رهيب منتشر اللي هو طاعون عمواس اللي حصل بنفس الترتيب اللي النبي عليه الصلاه قال عليه سنة 18 هجرية صادق يا رسول الله عليه الصلاة والسلام طب فتح سوريا بقى سوريا النبي عليه الصلاه له أحاديث كتير في فتح سوريا النبي عليه الصلاة والسلام يقول معسكر المسلمين يوم الملحمة في أرض يقال لها الغوطة الغوطه يا جماعه بتاعت سوريا اللي هي في ريف دمشق الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الغوطه دي هتبقى معسكر المسلمين في الملحمه طب الغوطه دي يا رسول الله وريف دمشق يا رسول الله كان كله نصارى وكان كله غير مسلمين وكانت دمشق دي مدينه هرقل اصلا زي ما اقول لك معسكر المسلمين يوم مثلا في واشنطن مثلا انت بتتكلم بتقول ايه طب يا رسول الله بقى واشنطن الاول ولا موسكو يا جماعه الصحابه كانوا مصدقين النبي جدا عليه الصلاه والسلام والنبي كان بيقوله ده وقتها كان كلام ولا ولا اي عقل يقدر ان هو يستوعبه ولكن صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي قال ان الغوطه تبقى كلها مسلمين بل معسكر المسلمين اللي هو ريف دمشق النبي عليه الصلاه والسلام يقول لاصحابه مدينه هرقل تفتح اولا فقالوا يا رسول الله روما ام القسطنطينيه مدينه هرقل الصحابه ما فكروش في دمشق يعني اللي اتفتح الاول دمشق فقال فقالوا يا رسول الله روما ام القسطنطينيه هو النبي عليه الصلاه والسلام له حديث تاني ان القسطنطينيه تفتح قبل روما ولكن هنا دمشق هتتفتح اللي كان عايش فيها هرقل كان عايش في سوريا ولما المسلمين انتصروا في اليرموك فهرقل راح بقى القسطنطينيه وقال سلام يا سوريا سلاما لا اجتماع بعد كان مقهور على سوريا وعلى دمشق فالنبي عليه الصلاه بيقول لهم مدينه هرقل تفتح اولا قالوا يا رسول الله روما ام القسطنطينيه الصحابه بي... بيفتكروا دي دي قال مدينه هرقل النبي عليه الصلاه وضح مدينه هرقل لما النبي يقول كلمه يبقى هي الكلمه عليه الصلاه والسلام مدينه هرقل تفتح اولا وفتحت دمشق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات قليله معدوده صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي يقول ان عيسى ابن مريم حينما سينزل ربنا هيصطفي اي مكان بقى للنزول عيسى ابن مريم يقول ينزل عند المناء المنارة البيضاء في دمشق المنارة البيضاء ولما النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلام ده لم يكن في مئذنة على وجه الأرض في جامع كان يا جماعة مسجد النبي يا جماعة كان كان يعني مسجد ملوش سقف أصلا النبي عليه الصلاة والسلام سجد على ماء وطين الدنيا لما كانت تشتي كان المسجد بيبقى أرضه طين والنبي عليه الصلاة والسلام يسجد في الطين يسجد في الماء والطين عليه الصلاة والسلام ولا كان مفروش موكيت ولا كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما تكلم عن المنارة البيضاء في شرقي دمشق لا المآذن أول مرة المأذنة اتعملت لجامع كانت في عاد سي عمر بن عبد العزيز رحمه الله إنما ما كانش في مآذن أيام النبي عليه الصلاة والنبي بيتكلم على مآذن وبيتكلم على المنارة البيضاء صلى الله على النبي محمد ولما النبي قال كده دمشق دي كانت مدينة هرقل ولما النبي قال كده دمشق دي كان كلها غير مسلمين وزنا وفجور وخمور ولما النبي عليه الصلاة والسلام قال كده ما كانش في واقع خالص يا جماعة في هذه الأماكن ولكن تحقق كل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين زي بالظبط كده لما النبي تكلم عن الدجال لما هيأتي ليحاصر المدينة في نهاية مدة الدجال على الأرض فيصعد على جبل أحد ويقول لأتباعه أترون هذا القصر الأبيض هذا قصر أحمد هو ده اللي خرج منه فتح العالم وهو المكان ده اللي لازم نهده ولازم نقضي عليه ويحاصر المدينة وبعد كده ربنا يطهره عن المدينة المقصد ان لما النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة الدجال ممكن كان الصحابة يعني انا مش متخيل شعور الصحابة في اللحظة دي ايه والنبي بيقول ان الدجال بيقول اترون هذا القصر الابيض قصر يا رسول الله ده المسجد النبوي وشوية نخيل وشوية خش يا رسول الله ده المنبر اللي انت كنت بتخطب عليه كان حتة جذع نخلة مقطوعة النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله فين القصر ده وفين الابيض ده وفين ال... ده, ده, ده بيت ملوش سقف ده ده مسجد ملوش سقف يا رسول الله عليه الصلاه والسلام انما دلوقتي لما نطلع على جبل احد ونبص على المسجد النبوي ونشوف القصر الابيض وازاي بقى قصر وازاي بقى ابيض نقول صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي بيتكلم بالتفاصيل يا جماعه في معجزه اسمها اخبار النبي عن تفاصيل غير متخيله زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الدجال يخرج خلفه سبعون الفا من يهود اصبهان يلبسون الطيالسه ألا طب يا, يا رسول الله عليه الصلاه والسلام يهود اصبهان الوقت يهود اصبهان من اكبر ال ال التجمعات اليهوديه في العالم واليهود لما هيسيبوا كمان فلسطين وتتحرر باذن الله هيزداد جدا عدد اليهود في هذا المكان واللبس الرسمي للرجال الدين اليهود في اصبهان في ايران هو الطيالسه الطيلسان اللي هو الشال الابيض بيش كده او off white او سن فيل كده الشال الابيض اللي فيه خطوط معينه كده بزخرفه يهوديه فالنبي عليه الصلاه والسلام لحد دلوقتي ده اللبس الرسمي بتاعهم النبي بيتكلم عن تفاصيل مذهله النبي بيتكلم كانه عايش في وسطنا عليه الصلاه والسلام النبي بيتكلم كانه شايف المشاهد عليه الصلاه والسلام نتكلم كلمنا عن فتح مصر بشرى النبي صلى الله عليه وسلم فتح مصر بشرى النبي بفتح فلسطين بشرى النبي صلى الله عليه وسلم بفتح سوريا والغوطه ودمشق ومدينه هرقل بشرى النبي صلى الله عليه وسلم بفتح العراق قال لمين قال لعدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعدي بن حاتم لئن طالت بك حياة لو حياتك طالت لترين الضعينة المسافرة ترتحل من الحيرة الحيرة دي كانت من أكبر مدن العراق من أكبر مدن الإمبراطورية الفارسية وكان كلها نصارى المدينة الحيرة دي وكان كلها نصارى من نصارى العرب لترين الضعينة ترتحل من الحي من الحيرة اللي تطوف حول الكعبة لا تخاف إلا الله والذئب على الغنم هو ايه ده يا رسول الله ايه العظمه دي يا رسول الله الحيره دي ما كانش فيها مسلم واحد في الوقت ده ولكن النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان الحيره هتسلم ويخرج منها حجاج لبيت الله ويطوفوا ويحجوا بيقول الكلام ده لعدي بن حاتم عدي بن حاتم بيقول ساعتها قلت في صدري فاين دعار طي الذين صعروا البلاد قبائل شمال العرب اللي هي قبائل طي كانت قبائل شغاله على البلطجه ونهب القوافل وكانوا دعار طي فواحش واجرام وزنا واغتصاب وقتل وسرقه فعدي يا رسول الله ظعيني تقل من الحيره لحد الكعبه يا رسول الله يا النبي بشر بفتح العراق وفتحت العراق وبقت الحيره مدينه اسلاميه واتبنى مدن اعظم منها كمان صلى الله على النبي محمد عليه الصلاه والسلام النبي اتكلم عن فتح اليمن لما دخل عليه خباب النبي اتكلم عن فتح اليمن يا اخوانا وهو لسه في مكه في المرحله الجهريه في التعذيب في مرحله كوي الصحابه بالنار يا اخوانا يعني النبي ما اتكلمش عن فتح اليمن وهو في المدينة في آخر عمره عليه الصلاة والسلام ده اتكلم وهو في المرحلة الجهرية في مكة خباب أم أنمار كوت راسه بالسيف وضعت السيف على راسه وهو بيصلي صعد دخان شياط من راسه وعملوا حفرة وحطوا فيها جمر ونيموه على ظهره ساح جلد ظهره ودهن ظهره جير راح للنبي عليه الصلاة والسلام يدور عليه من القهر اللي هو فيه لقى النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة قاعد متوسط بردة كده فارش فرشة وقاعد عليه عليه الصلاة والسلام وقاعد متضلل كده بالظل بتاع الكعبة دخل قال له يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا يا رسول الله احنا احنا احنا بنتكوى بالنهار يا رسول الله النبي عليه الصلاه والسلام غضب قال له والله ان كان الرجل من قبلكم لا يؤتى به فيحفر له الحفره ثم يوضع المئشار على مفرق راسه فينشر نصفين ما يرده ذلك عن دينه ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه من عظم من عصبه وعظمه ما يصرفه ما يرده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الامر شوف كلام النبي عليه السلام شوف كلام النبي فين النبي غضب ان مفيش امل في القلوب لا لازم يبقى في امل مهما اسودت ربنا قادر وهو شديد المحال ربنا قادر على تحويل اي وضع ربنا قادر على تحويل مجرى الاحداث كلها شديد المحال هو اللي بيحول الاحداث سبحانه وتعالى عشان كده في القران وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون مش انا عاملون على مكانتنا اعملوا على مكانتكم اخر امكانياتكم هدوها وانتوا بتحاربوا الاسلام انا عاملون مش على مكانتنا مفيش هنا على مكانتنا ليه لان احنا مش بنشتغل بامكانياتنا احنا بنشتغل بقدرة الله كما قال الله القى عصاك انت تعمل للدين على قدرك والله يفتح للدين على قدره سبحانه وتعالى سبحان الله رب العرش العظيم فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لخباب وخباب مكوي بالنار قال له والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت الاثنين دول في اليمن المسافة ما بين صنعاء وحضر موت 600 كيلومتر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله مش خايف من أي حاجة مش خايف غير من ربنا يا جماعة طريق صنعاء حضر موت ده زمان أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان أخطر طريق في الدنيا لدرجة إن الناس طلعوا عليه أساطير إن فيه جن وفيه عفاريت عارفين مثلث برمودا دلوقتي اللي يقول لك اي طياره تدخل تت خطف اي سفينه تدخل تت تموت وتنزل في قاع الميه كان مثلث برمودا زمان بتاع العرب هو طريق صنعاء حضرموت فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لخباب ايه اخطر منطقه في الدنيا صنعاء حضرموت هيجي يوم الراكب هيمشي لوحده من صنعاء لحضرموت مش خايف الا من ربنا سبحانه وتعالى وجي اليوم اللي العاد فيه بلطجه ولا عاد في عصابات قطع طرق ولا عاد في مشاكل ولا عاد في حد يثبت حد بسيف ولا حاجة ولا عاد في أساطير الجن من صنعاء إلى حضرموت النبي عليه الصلاة والسلام بشر بالأمن وبشر بانتشار الإسلام في العالم كله عليه الصلاة والسلام حبيب الله محمد كان أسلوبه كده دايما في الحقيقة يبشر بالفتوحات ولازم والصحابة كانوا مصدقين والنبي في الخندق وهو بيحفر فلما جت صخرة ومش عارفين الصحابة يشيلوها فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل وبطنه مربوطة من الجوع ومسك المعول وقام خابط الصخرة قال الله أكبر أوتيت مفاتيح الشام إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني ها هنا الله أكبر أوتيت مفاتيح فارس إني لأبصر المدائن وأبصر القصر الأبيض من مكاني ها هنا الله أكبر أوتيت مفاتيح اليمن إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هنا النبي عصام بيكلم الصحابة بالتفاصيل بتفاصيل التفاصيل ده أنا مش هقول لكم بس المدن هتتفتح ده بالقصر الأبيض وبالقصور الحمر وبالمدائن وبأبواب صنعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتكلم بيقين عليه الصلاة والسلام عشان كده سراقة بن مالك في مسند الإمام أحمد والحديث أثبته أحمد شاكر رحمه الله وحسانه أحمد شاكر رحمه الله لما سراقة بن مالك جري ورا النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة وكان قاب رمح أو رمحين من النبي يعني 30-40 متر بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر بكى فقال النبي ما يبكي قال يا رسول الله والله ما أبكي خوفا على نفسي وإنما أبكي, وإنما أبكي خوفا عليك يا رسول الله فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم اكفناه بما شئت فساخت أقدام قدم سراقة في أرض صلد أرض ثابتة صلبة والقدم غرزت فيها كأنها رمال متحركة فقال سراقة علمت أن الرجل ممنوع بقى أن النبي مش هيقدر مش هيقدر على النبي فقال أعطني أمانا يا محمد اكتب لي كتاب أمان أنت شكلك أمرك هيظهر الإمام الشافعي في الأم علق على ذكر موقف أن عمر بن الخطاب لما لبس سوارة كسرى لسراقة بن مالك وقال الإمام الشافعي في كتاب الأم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ذراعي سراقة وقال كيف بك وقد لبست سواري كسرى كيف بك وقد لبست سواري كسرى النبي عليه الصلاة والسلام كان قلبه مليان أمل وكان بيملى حياة الصحابة بالأمل وكان بيملى عمر الصحابة بالأمل وزي ما النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم عن الحاجات العظيمة في الأمة واتكلم عن المراحل الجميلة في الأمة النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم كمان عن كل الأخطار اللي مرت بالأمة ايه الأخطار يعني ايه الأخطار يعني أخطر حاجة مرت بالأمة ايه الحروب الصليبية طب في ايه كمان التتار وخروج التتار وهولاك وتيمور لانك وجنكيز خان و... و... طب ايه كمان غير كل ده ايه اللي حصل تاني ها طاعون عمواس طاعون رهيب وحصل وال... ما... ايه كمان اللي حصل تاني احتلال فلسطين طيب ايه كمان الاحتلال حركة الاحتلال لما كل الدول الاسلامية احتلت ما عدا الحجاز من الدول الغربية ها ايه كمان الحصار الاقتصادي على العراق وعلى الشام و... ايه كمان تعالوا ما نشوف النبي عليه الصلاه والسلام تعالوا ما نشوف ان النبي عليه الصلاه والسلام ما سابش خطر من الاخطار اللي مرت بالامه حاجه تذهل يا اخوانا حاجه تذهل والله يعني تعالوا ما نبدا بالتتار اللي حصل ايام التتار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث فيه صححه الشيخ الالباني في مسند الامام احمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امتي يسوقها الامه كلها تتساق انتوا شايفين ان امتي مش بلد دون بلد الأمة كلها تتساءل الأمة هتستعبد يعني مصيبة تاريخية مهولة إن أمتي يسوقها قوم عراض الوجوه عراض الوجوه وشهم كده ملحم ومدور صغار العيون كأن وجوههم الجحف وشهم عامل زي الترس زي ال... زي الدرع زي وشهم ناشف وملامحهم صعبة التتار يا جماعة كأن وجوههم الجحف ثلاث مرات هيسوق الأمة ثلاث مرات يلجئونهم إلى جزيرة العرب الكلام ده أصلا معجزة معجزة ليه يا جماعة انتوا فاهمين معنى الكلام النبي قبل ما اكمل الحديث عارف يعني ايه انهم هيلجئوا المسلمين الى جزيرة العرب يعني معناه ان الناس دول اللي بكلمكم عنهم دول مش هيخرجوا الاحاديث دي يا جماعه موجوده في دواوين السنه من قبل ما يبقى في حاجه في الوجود اسمها تتار احسن حد يجي في دماغه طب يمكن الحديث ده ضعيف ولا ضعيف مين اللي هيعرف يالف الحديث ده اصلا غير ان الحديث صحيح وقلت لكم صحيح الشيخ الالباني وغير الحديث في مسند الامام احمد يعني حديث مسند في, في الامام احمد ولا في مسنده مين اللي هيعرف يالفه مين اللي هيعرف يتكلم عن تاريخ بشري ويوصف المنظر ده ده ولا علماء الاجناس البشريه ولا مين اللي يقدر يقول الكلام ده اصلا ان امتي يسوقها بالظبط اللي حصل الامه كلها قوم عراض الوجوه صغار العيون كأن وجوههم الجحف بالظبط منظر التتار ثلاث مرات الله أكبر شوف القرطبة هيقول إيه الوقت يلجئونهم إلى جزيرة العرب يعني معناه أن معظم المسلمين في الوقت ده مش هيبقوا عرب هو مش دي الحقيقة هو مش التتار لما خرج جنكيز خان خد المسلمين من أول جمهوريات الاتحاد السوفيتي وأفغانستان والحتت اللي هناك ده كلها ودخل على تركيا ودخل ودخل الموضوع يا اخوانا ان لحد ما جم التتار في الاخر بقى عند الخلافه العباسيه في في الخارجه الاولانيه يعني مين اللي قال للنبي عليه الصلاه والسلام ان معظم المسلمين في الوقت ده هيبقوا اصلا غير عرب قال النبي صلى الله عليه وسلم فاما السياقه الاولى اول مره هيسوق الامه فينجو من هرب هينفع الناس اللي هو ايه السياقه الاولى اللي القرطبي قال الثلاث سوقات قال المره الاولانيه بتاعت جنكيز خان جنكيز خان يعني قاهر العالم بتاعت جنكيز خان وهولاك واللي اكتسحوا العالم وقتلوا الخليفه العباسي ضربا بالاحذيه وفي الاخر قطز هو اللي قضى عليهم في عين جالوت الخارجه الثانيه اللي هي بتاعه تيمور لانك بعدهم باكثر من 100 سنه لما تيمور لانك راح وحارب بايزيد الصاعقه اللي هو الخليفه العثماني في بدايه الخلافه العثمانيه وسجن بايزيد وبايزيد الصاعقه مات في السجن بتاعه وخد زوجة بايزيد الصاعقه وشغلها خادمه عنده تقدم له الحاجه هي وضيوفه وبايزيد الصاعقه كان رايح مع 40000 لقى هو رأى تيمور لانك هاجم عليه في 800000 واسقط الخلافه العثمانيه لفتره من الزمن يعني التتار اسقطوا خلافتين القرطبي قال الاولانيه خارجه جنكيز خان وهولاكو الثانيه خارجه تيمور لانك الثالثه خارجه ياجوج وماجوج لان دول من الترك هم دول نفس المنظر كده خارجه ياجوج واما السياقه الثانيه واما الثانيه فينجو بعض ويهرب بعض هيبقى ايه ناس هتنجو وناس هتضيع واما الثالثه فيصطلمون من بقي منهم يصطلمون يحصدوه يحصدوا الأمة يفرموا الأمة دول الأمة مين اللي يأجوج ومأجوج بقى هيقتلوا كل اللي هي يأجوج ومأجوج دول أكل رحوم بشر هيقتلوا كل اللي فيهم قالوا من هم يا رسول الله قال الترك قلت لكم ان يأجوج ومأجوج ترك والصين ترك وتركيا ترك الليلة اللي هناك دي لحد سيبيريا والاسكندريه كل ده ترك يا جماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليربطون خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين هينتهكوا المساجد ويدخلوا بال- بالخيول بتاعتهم المساجد النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم كلام خطير يا جماعة وبيتكلم كلام مستقبلي مين اللي كان يقدر يقول الكلام ده الكلام ده مش مخليك تصدق الكلام ده مش ملا قلبك باليقين الكلام ده مش هيخليك تغير نظرتك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام الكلام ده مش هينسف الشكوك والإلحاد اللي جوه صدرك شكوك منها الكلام ده مش هيخليك تصدق اللي النبي قاله في فتن وملاحم نهاية الزمان والدجال والمسيح الكلام ده مش هيخليك تصدق محمد الكلام ده مش هيخليك تتعامل تعامل يقيني تاني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام ده مش هيخليك تصدق احداث الدار الاخره اللي النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم عنها الكلام ده مش هيخليك موقن ومصدق لازم نصدق ولازم نوقن بكلام حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام هنستأنف في المره الجايه ان شاء الله الادله اليقينيه على العلامات الكبرى والأ- اصل الموضوع كبير يا جماعه معلش الحلقات دي من اخطر الحلقات الحلقات دي من اخطر حلقات السلسله لانها علاج لشكوك لو عندك ح- واحده صاحبتك شاكه في الدين اديها الحلقات دي بتاعه الادله اليقينيه على العلامات الكبرى لو عندك واحد تعرفه شاكك في الدين وعنده الحاد اديله ال- ال- الحديث دي اديله الحلقات دي يا جماعه حاجه مذهله صادق يا محمد بن عبد الله اللهم انا نسالك اليقين والعافيه اللهم انا نسالك اليقين والعافيه اللهم انا نسالك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك وحب من ينفعنا حبه عندك رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين لك رهابين لك مطواعين إليك مخبتين منيبين رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا واسلل سخائم قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمن ظهرت ومنها ما بطن يا رب فارحمنا عينا ولسوف تأتي البشريات قبل النهاية والممات نصر لدين الله آت فلتسألوا الله الثبات فلتسألوا الله